بسم الله الرحمن الرحيم مدارج السالكين موقع الربانية روح من روحي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم مدارج السالكين فكر سلفي واضح لقضية التزكية والسير إلى الله مدارج السالكين أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة أوله في يدك وآخره في الجنة أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة أوله في يدك والليلة لعلنا نذكر منزلة الإنابة قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ومع اخوتي طائفه المدارج اخوتي جماعه مدارج السالكين اخوتي مجموعه المدارج الذين يحبون ان يتدرجوا في السير الى الله احب ان الفت النظر الليله الى قضيه خطيره وهي استمرار السير كثيرا ما قلت اخوتي ان في الطريق الى الله ليس هناك توقف اما صاعد واما نازل اما ان يتوقف احدهم في الطريق الى الله فهذا ما لا يكون اما متقدم واما متاخر اما صاعد واما نازل اما مسرع واما راجع اما ان يتوقف في الطريق تماما فهذا لا يحصل لا يكون لابد ان يكون هناك تقدم دائم للحفاظ على المرتبه وهذا معنى قول بعضهم لو ان رجلا اقبل على الله الف سنه ثم غفل لحظه واحده كان ما خسره في هذه اللحظه اكثر مما كسب في الالف عام هذه هي لانه اذا وقف وقع واذا وقع نزل الى السفل وهبط الى القعر ورجع الى القاع لذلك اخوتي اقول اننا بحاجه الى ان ننتبه دائما الى ان يكون هناك تدرج ان ترتفع كل يوم درجه ان تتقدم كل يوم خطوه ان تقبل كل يوم مرحله هذه القضيه اخوتي لابد ان نضعها واضحه باذهاننا لكي لا نخسر كثير من الناس يقبل ثم يترك ويقبل ثم يترك ويقبل ثم يترك كثرة هذه المحاولات الفاشلة توئس من النفس ولا ينبغي للعبد أن ييأس من نفسه أبدا ولكن الذي يؤمن هذا الرجوع عدم الرجوع يعني أن تتقدم والذي يؤمن لك التقدم أن تتعلم طالما أنك تقرأ وأنك تتعلم شيئا جديدا كل يوم فهذا الجديد تعمل به إذا القضية أيها الإخوة في أن تعلم أنك لا ينبغي لك أن ترجع أو أن تنزل أو أن تسقط لأن هذا خطر سبيلك لعدم السقوط أن تتقدم وسبيل التقدم أن تتعلم وأن تعمل بما تعلمته ولا ينبغي أن يرتفع أحد فوق مقام التربية سيظل الإنسان يتربى ويتزكى ويتهذب وإلى أن يموت إلى أن يموت إلى آخر لحظة في حياته قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت الموت ولذلك كنت تجد العلماء والعباد والسلف الصالحين يكونون أشد الناس اجتهادا عند الموت في آخر أيام حياتهم وقد كلم أحدهم في ذلك أنه في لحظة خروج الروح وهو يذكر الله ويلهج بالقرآن فقيل له في ذلك أرح نفسك فقال إن الخيل إذا بلغت نهاية السباق أعطت كل ما عندها لذلك تجد أن الذي يسارع إلى الله ويعمل إلى الله دائما في اجتهاد كثيرة هي الآثار التي تقول صحبت أحمد بن حنبل عشرين سنة فما وجدته إلا كل يوم في زيادة صحبت عبد الله بن عون فرأيته كل يوم يزداد خيرا صحبت يونس فإذا بي أراه كل يوم يزيد في عبادته شيئا إلى آخره وهكذا فينبغي إخوتي أن نحرص على هذه الزيادة وهذه الزيادة في مقابلها زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فكلما أحسنت وزدت أحسن إليك وزادك قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فكلما ازددت هدى ازددت تقوى وكلما ازددت تقوى ازددت هدى ازددت هدى ولذلك كثير من الناس الذي يقول لا زيادة فوق ذلك أخطأ خطأ بالغا حين يقول لا زيادة يكون قد أخطأ خطأ خطيرا مجرد اعتقاد ذلك خطر اعتقاد أن الإنسان وصل خلاص ما فيش بعد كده هذا خطر على دينه على ايمانه على يقينه على حاله مع الله خطر على اسلامه هذا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وكان قمه في العلم والعمل يشهد ربي اني احبه في الله هذا الرجل العظيم شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الرجل الامه كان امه واحده في العلم وفي كل فروع العلم في القرآن في التفسير في الفقه في العقيدة في الحديث في أمة هو في الجهاد ومحاربة الأعداء وقيادة الجيوش ويا له من موقف حين قال لقائد الجيش أوقفني موقف الموت يا له من يقين حين يقول سننتصر عليهم قالوا قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا أنا أضرب فقط لك أمثلة مثل هذا الرجل الذي كان في عبادته حين أدخلوه السجن وحبسوه في سجن القلعة قال ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري قال لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا قلعة دمشق لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير هذا الرجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في كتاب مفتاح دار السعادة يقول وسمعت شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة يقول إني منذ أربعين سنة أصحح إسلامي وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن هذا ما ينبغي أن نعتقده أننا نحتاج إلى تصحيح إسلامنا كل يوم ونحتاج إلى تجديد يقيننا كل يوم ونحتاج إلى إصلاح إيماننا كل يوم نحتاج إلى زيادة إيماننا كل ساعة كل ساعة وصلى الله على النبي محمد سيد الكل وإمام الجميع وحبيب رب العالمين وهو يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه إشارة إلى بعض المغرورين المعجبين المتكبرين على التربيه الذين يعتقدون انهم بالعلم او بالدع... بالاجتهاد في الدعوه او الاجتهاد في طلب العلم او الاجتهاد في عباده ما قد بلغوا ما لم يبلغه احد وينظرون الى الاخرين بنظره ازدراء واحتقار. نقول ليس هناك كبير على العلم ولا كبير على التربيه ولا كبير على الطاعه، الكل سيظل يتعلم الى ان يموت. وسيظل جاهلا الى ان يموت الكل سيظل مذنبا ومقصرا الى ان يموت فليس لنا الا الاستغفار والتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى ما زلنا في الكلام عن الاجتباء ولقاء الليله تتميم لمعنى بدأناه في اللقاء الماضي كيف تجتبى وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فذكرنا أنها درجات ومنازل لابد أن يسلكها العبد قلنا الاجتباء إما أن يكون ابتداءً وإما أن يكون بأسباب أن يصطفي الله عبدا ويستخلصه ويجتبيه أو أن الإنسان يسعى لكي يجتبى فإذا أردنا أن نسعى لكي نجتبى كيف نسعى؟ قلنا أنها منازل أول شيء منزلة التذكر ثم منزلة الإنابة ثم منزلة الهداية ثم منزلة الاجتباء أن ينزل الإنسان في هذه المنازل وذكرنا منزلة التذكر وانتهينا منها في اللقاء الماضي والليلة لعلنا نذكر منزلة الإنابة قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم أنيبوا يعني ارجعوا الإنابة يعني الرجوع والإنابة ثلاثة أشياء ثلاثة أنواع من الرجوع الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة كلام واضح ولا ترجم أترجم تدفع كم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى الحق الإنابة الرجوع إلى الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قولوا آمين أنا بدعي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل الحق اللهم اجعلنا من دعاة الحق إلى الحق بالحق اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستمساك بالحق والثبات على الحق اللهم ارزقنا العلم بالحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق اللهم ارزقنا الدفاع عن الحق اللهم ارزقنا القول بالحق والعمل بالحق اللهم ارزقنا العون على الحق والحياة على الحق والموت على الحق آمين يستقيم الرجوع إلى الحق إصلاحا نمرة واحد أن ترجع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا أنا خايف لك الكلام ده ياخد مننا كتير لكن خليه ياخد بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا عشان ترجع يا جماعة يا إخواني يا أحبتي يا أحبابي في الله يا أيها المسلمون لابد أن تعرف مع من تتعامل كي تتعامل بالحق يعني لما تيجي تتعامل مع عامل التليفون ولا عامل الأسانسير غير لما تتعامل مع الموظف الشركة غير ما تتعامل مع مدير الشركة غير ما تتعامل مع صاحب الشركة واضح؟ نفس الشيء نقول لما تتعامل مع زوجتك وتضحك عليها وتخدعها او مع مديرك في العمل وتضحك عليه وتخدعه غير اما تتعامل مع ربنا الذي يرى ضميرك سبحانه مطلع على قلبك ونواياك امن انه يعلم ما يكون ما كان وما يكون وما سيكون فالله يعلم نيتك يعرفها جل جلاله مطلع عليها يراها جل جلاله سبحانه لازم تآمن بكده فلما تغلط وترجع لا تخادع اعتذر وانا نفسي نعلم ولادنا واخواننا وابنائنا كيفية الاعتذار وسهولة الاعتذار بعض الناس يشق عليه جدا انه يعتذر فعلا يغلط ويبقى عارف انه غلطان وايقن انه اخطا وما يعرفش يعتذر فن الاعتذار عشان كده كنا أفردنا حلقة زمان عن التملص من الذنب انك انت تتملص اثناء الاعتذار انك انت لما تعتذر لربنا تقول له يا رب انا انا انا انا اتوب اليك وقد علمت انني لا افهم ببساطه طيب بدون فزلكه قل له يا رب انا انا انا, أنا بعتذر انا تائب قل له يا رب انا اكتشفت ان انا ما بفهمش انا مش هقول يا رب ما كانش قصدي هو كان قصدي بس قصدي لان انا مش فاهم لان انا جاهل لان انا ضعيف هو ده اسمه التملص اسمه الاعتذار والله يحب من عبده ان يتملقه ليس احد احب اليه العذر من الله الله جل جلاله يعذر العبد لكن يعذر العبد حين يعتذر العبد اليه فانا عايزك تتعلم تعتذر لربنا الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا يبقى مش هينفع ارجع لربنا الا لما اعتذر ومش هينفع اصلح الا لما اعتذر ما هو الرجوع الى الحق اصلاحا ازاي كما رجع اليه اعتذارا يبقى انا اذا اعتذرت عن الغلط اعترفت ان ده غلط يبقى هصلح واعرف ايه هو الغلط واصلحه لكن اللي ما يعرفش ايه هو الغلط يصلحه ازاي ما يعرفش يصلحه فالرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذار طب اصلح الغلط ازاي يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بثلاثه اشياء بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات آه الرجوع الى الحق اصلاحا قال الله جل جلاله وما يتذكر الا من ينيب الرجوع الى الحق لاصلاح الخطا بثلاثه اشياء بالخروج من التبعات ودي اشق حاجه واشد حاجه واصعب حاجه عشان كده كنت بقول للشباب يا ابني انت النهارده بتذنب وتعصي ولا تبالي مستسهل العمليه امر الوقوع في الذنب مش سهل بالصوره اللي انت متصورها دي يعني ايه قاعد يتفرج على فيلم ولا يتفرج على اغنيه فيها نساء بترقص والعياذ بالله عريانه او بي بي بيكذب في مجلس او بي بياكل حرام دريهمات الامور ديك لها تبعه اي غلطه وان صغرت لها تبعه تبعات الغلط ده قد لا تحتمل فيما بعد ان كثرت وطالت تبعات الغلط ده قد تكون اكبر من الغلط نفسه التبعات دي في تبعات شرعيه اثنين تبعات لنفس المعصيه ثلاثه تبعات للخلق بمعنى في تبعات شرعيه يعني انا بقول لو واحد زنى في امراه بقول كان فين وقتها من غفلته عن نظر الله اليه وهو يراه ينتهك حرمه لا تحل له اتنين كان فين في الوقت ده من تبعة اختلاط الأنساب ثلاثة كان فين في الوقت ده من تبعة إعانة امرأة على الحرام ثلاثة كان فين في الوقت ده أو أربعة بقى م- من تبعة إفساد امرأة على زوجها خمسة كان فين في الوقت ده من تبعة أن الله جل جلاله ينظر إليه خ- ستة ولا سبعة عد بقى كان فين في الوقت ده من تبعة حق هذا الإنسان الذي انتهك حرمته وخاض في عرضه وأخذ ما ليس من حقه أنا بس برضو أنا بقف من الاسترسال لأن الكلام نفسه مؤلم الكلام نفسه مؤذي بتأذى من الكلام ده نفسه فلذلك بقول ان تبعات المعصية عظيمة جدا حصل سرق له ألف جنيه ولا مليون جنيه وخلصوا تبعتهم بقى ذهبت لذتها وبقيت تبعتها نيجي نقول أن الإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا إزاي الإصلاح بالخروج من التبعات كيف أخرج من تبعة هذه المعصية ولذلك تلاقي ناس كتير جدا لسه كتير جدا يعني بقول ايه وانا جاي دلوقتي يمكن عطلني واخرني شويه واحد واقف على الباب يقول لي شيخ انا كنت بجيب حاجات وبيعها للناس على انها اصليه وهي مش اصليه دي مضروبه حاجات مكتوب عليها made in Germany وهي معموله في الصين حاجات مكتوب عليها made in England وهي معموله في مصر بعتها الناس كتير جدا والناس بيظنوا ان الحاجات دي اصليه وهي مضروبه قلت له هي المشكله انك انت كذبت اتنين اكلت مال حرام لانك بعتها بثمن مش هو ده ثمنها تلاتة الغرر غررت بمسلم وخدعته وضحكت عليه أربعة إنك لازم ترجع للناس دي كلهم وتستسمحهم وتقول لهم أنا آسف الحاجة اللي معاك دي صيني قال طب واجيبهم منين دول؟ هو ده. هو ده. الخروج من التابعه دي بقى. واحده غلطت ازاي تقول لجوزها انا خنتك؟ واحد خ- آه، اغتاب واحد ازاي يروح يقول له انا قلت عليك ان انت نصاب وحرامي. واحد سرق فلوس من واحد ازاي يرجعه له تاني؟ واحده بتقول كنا ضيوف عند حد ولقيت خاتم عجبني خدته في شنطتي ازاي ارجع لكم الخاتم ده كل دي قصص وارده الخروج من التبعات بقى اللي هي مظالم العباد نعملها ازاي دي نجيبها ازاي دي مين يقدر عليها امور صعبه جدا جدا والقضية الخطر في القضية أو المشكلة في القضية دي كلها أن الخروج من التبعات قد يسامح الله في حقه ويغفر لك هذه التبعات لكن لا يسامح في حق الخلق يعني لو في إنسان له عندك حق هتديهوله هياخده منك حسنات ويديك سيئات مفيش غير كده الخروج من التبعات اتنين التوجع للعثرات آه كان نفسي اجيب النهارده بقى ويحك يا نفس بس راحت فين ديك يا حاج عمرو الله يهديك لعلنا نجيبها المرة الجاية إن شاء الله التوجع للعثرة التوجع قلت لكم زمان يا كنت راكب مع خالي الله يرحمه رحمة واسعة في عربيته ونزلت العربية في كان عربية تاكسي فنزلت العربية في مطب فقال اه فقلت له ايه قال لي اصل الخبطة في العربية دي بتخبط في عظمي اللي عربيته ديك بتوكله عيش فالخبطة فيها خبطة في عظمه بيتوجع هو بدل العربية آه هي دي لما يعصي كأن حد طعنه في قلبه آه التوجع لما يعدي يوم وما زادش فيه طاعات كأن حتة اتقطعت من قلبه آه! آه آه آه كده آه توجع توجع حقيقي حاسس فعلا حاسس فعلا وهو بيعصي انه بيتقطع من جوه ابن القيم قال كده والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه هي دي بيعمل المعصية فعلا وهو بيتقطع بيتقطع من جواه التوجع للعثرات وهو ماشي في الطريق لربنا بيقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع بس المشكلة ان هو لما بيقع بيقول اه واه دي بتفوقه وتصحصحه بتصحصحه لكن اللي بيعصي ومش دريان بيموت مش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه قال إيه سيدنا النبي قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم هي دي انه نام فنزع الايمان من قلبه وهو مش دريان لما نزع الايمان من قلبه وهو مش دريان نام تاني ما هو لو توجع ما كانش ينام تاني عارف مشهد دايما ما بنساهوش كنا في مرة في رحلة مع أحد مشايخنا الكبار وبعدين نمنا وقام في عز الليل في هيجان فظيع آه قال إيه في إيه قال كل ده نوم إيه اللي حصل بيتوجع من كثرة النوم من طول النوم طول النوم ليه قال لك غفلة بيتألم من الغفلة التوجع للعثرات عثرة في الطريق آه يا سلام بقى لما يبقى ده التوجع ده وانت متوجه لربنا وانت بتقول له آه تألما من الذنوب وانت بتتوجه لربنا سيدي وإلهي ومولاي آه من ذنوبي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله التوجع ده نفسه نوع من انواع الاعتذار والاصلاح لاصلاح الحق الذي افسدته بذنوبك وافسدته بمعاصيك التوجع للعثرات واستدراك الفائتات الانسان اذا عصى واذنب بتفوته حاجات اصل هو الوقت لا يتسع لامرين في وقت واحد فاذا شغلت الوقت بالمعاصي فاتتك الطاعات وده اللي بيحصل لازم يفوتوا وقت الصلاة إذا كان متلبس بمعصية أثناء الوقت نفسه فاستدراك الفائتات شفنا قلنا المثال ده كتير واحد اتنين طالعين على السلم مع بعض درجة اتنين تلاتة خمستاشر وصلوا للدرجة الخمستاشر عند الدرجة الخمستاشر واحد وقع نزل للأرض والتاني طالع في 16 و17 و18 و19 و20 اللي في الارض لما بدا يفوق هيطلع عشان يحصل التاني اللي في 19 لو طلع درجة درجة يعني طلع الدرجة الأولى هيبقى التانية في 20 التانية يبقى 22 عشان يلحق أبو 22 ده يعمل إيه؟ ها؟ لازم ينط خمسة خمسة والتاني طالع درجة درجة ينط عشرة عشرة عشان يحصلوا هي دي استدراك الفائدات الحق بقى ما هو انت يا تلحق يا ما تلحقش برضه كمان اوعى تفكر انك انت لازم هتلحق ده انت ممكن ما تقدرش تستدرك اصل القوة بتختلف ومش كل وقت ممكن تلاقي القوة اللي تخليك تقفز العشرة خمستاشر درجة مرة واحدة انا قلت قبل كده ان انت احيانا بتبقى محتاج طفرة عارف اللي وقع في بير لو هو هيتسلق البير هيتزحلق احيانا البئر المعصية ده ما ينفعش فيه التسلق ولا الحيلة وانما تنفع فيه قفزة نطة لفوق تطلع تعدي هو ده الحل الوحيد عشان تطلع اما ان انت هتحاول فيها واحده واحده مش هتجيب الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا يستقيم الرجوع اصلاحا بثلاث حاجات الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات اثنين الرجوع اليه وفاءً كما رجع إليه عهدا آه يا ربي يا إلهي يا سيدي الواحد لما يتذكر كلمة الوفاء يقول آه ما أعز الوفاء في هذا الزمان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول إيه الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة الحر الإنسان المحترم كنت لسه بكتب في كراسة الفرائد أن الاحترام أن تستحق الاحترام هي دي عشان تبقى إنسان محترم تستاهل مش تطالب بالاحترام كده مطلقا ما هو اللي بيهين نفسه كيف يحترمه الآخرون الشاهد مش ده موضوعنا الموضوع في إيه الحر كلمة الحر دي كانت عند العرب كلمة عظيمة جدا فاكرين كلمة هند لما الرسول كان بيبايع النساء بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين قالت له ايه وهل تزني الحرة هي دي كلمة الحرة هي دي كلمة الحر من راعى وداد لحظة الحر من راعى وداد لحظة اصلا انا عايز اتكلم عن الحر بس خلينا في موضوع انه راحة وداد لحظة ده الوفاء يبقى وفي للي حبه ولو لحظة أحيانا يقضوا في العم في الحب سنين وبعدين يخونوا بعض ويغدروا ببعض فين الوفاء طبعا أعلى درجات الوفاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤه للسيدة خديجة رضي الله عنها يضرب به المثل لما السيدة احنا بنتكلم بقى في ايه ده انه كان بيكرم صديقتها ويكرم اختها ويكرم واحدة ما يعرفهاش ما يعرفهاش خالص غير شكلا ايه دي اللي بتفرش لها رداءك الرداء ده الناس الانسان بيلبس إيه ازار ورداء الازار اللي بيربطه على وسطه من تحت والرداء اللي الجاكيت اللي بيحطه على كتفه من فوق ودايما العرب يخت... يهتموا جدا بالرداء الازار ده اي حاجه لكن الرداء ده يبقى رداء فخم الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت اليه امراه ففرش لها رداءه فحتى جلست عليه فرش لها الرداء وقعدها عليه قالت له من هذه الذي تفرش لها رداءك قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة مش أمها ولا خالتها ولا عمتها ولا أختها ولا آه ولا ابنها ولا بنتها لا لا لا دي واحدة كانت بتجيلنا أيام خديجة شيء عجيب وفاء خديجة خديجة خديجة كأنه لم يخلق من النساء إلا خديجة دي كانت السيدة عائشة قال نعم اه وفاء عجيب النهارده كنت بتكلم عن لو ان الواحد ما بيحبش يخوض كتير في المساله دي لكن بقول ايه في ان التعدد نفسه ليس بالظلم يعني لو واحد تزوج الزوجة الثانية على زوجته الأولى ما يبقاش ظلمها لأن ده شرع لكن هذا الذي يتزوج الثانية قد يظلم ما بنقولش بقى إيه احنا مش عايزين نظلم التعدد نفسه الرجل هو اللي بيظلم مش التعدد اللي بيظلم ان يتزوج الثانيه تنسيه الاولانيه ويتجوز يتزوج الثالثه تنسيه الاثنين ينفع كلام ده دين ده دين ده دي دي حياه ده وفاء عشان كده انا بقول دايما ان مش كل الرجال ينفعوا في التعدد ولا كل النساء ده ده واقع لكن بقول ايه بقول ان الرجل الذي الحر بقى لا ينسى الاولى وفاء ويعطيها اكثر من حقها وفاء الشرع يأذن بكده يأذن بأن تعطى الأولى زيادة ليه؟ إن حسن العهد من الإيمان دليل حقها وفاء وفاء لها الشاهد ايه ارجع تاني ان يستقيم الرجوع الى الحق وفاء يا سلام الوفاء في الانابه الوفاء في الانابه بثلاثه اشياء واحد بالخلاص من لذة الذنب آه. الخلاص من لذة الذنب سبحان الله العظيم معاني فعلا عالية وغالية يعني ايه كانك لما تركت الحق الى الباطل خنت الحق فحين ترجع الى الحق من الوفاء للحق الا تلتز بالذنب يعني ايه يدي يا مصطفى ربنا يهديك ويتوب عليك انت والواد احمد وسموحه حبيبي ال- يعني ايه يعني ايه ان الوفاء في التوبه الا تلتز لو ال- لو تلذذت بالذنب يبقى خنت الحق اخوتي الذنب غير ملز ونرجع تاني لكلام الشيخنا الشيخ رأفت امبارح ذكرني بكلمة التحسين والتقبيح العقلي أن الذنب قبيح المعاصي في أصلها قبيحة فلما نهى عنها الشرع كساها قبحا إلى قبح عشان كده تلاقي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام لأن السكر قبيح في عرف العقلاء فلما نهى الشرع عن السكر عن الخمر بقت الخمر قبيحة في الأصل وقبيحة بنهي الشرع فبقت أقبح فاهم ازاي فلما تلتز بالقبح هذه إهانة للجمال وصلت هذا قدح في الجمال لو انك انت حسنت القبح يبقى بتقول للجمال ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا لو قلنا إن السيف بيقطع أشد من عصاية عصاية إيه يا عم أنت بتتكلم في إيه لو قلت لمراتك طب والله أنت أحلى من القرد ايه رأيك هتضربك بايه آه، لو دخلت على وزير ولا امير ولا ولا ولا مدير وقلت له على فكرة انت قعدتك دي احسن من قعدة الزبال اللي في الشارع ايه رأيك بقى الكلام ده فيه اهانة فلذلك الوفاء للحق ألا تذكر الباطل ولا تلتز به لذلك ذكر ابن القيم أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فقد يتأثر يتحرك ويهيج هائجه الرجوع إلى الحق وفاء يستقيم بالخلاص من لذة الذنب كيف نتخلص من لذة الذنب أن تتألم أن تعلم أن الذنب غير ملز وأنك إذا تلذذت بالذنب فهذا عيب في الفطرة كنت بكتب برضو أمس ليلة امبارح دي كان فيها شوية كتابة ها أن من أكبر الخسارة أن تخسر فطرتك إنك تخسر الفطرة تخسر شفافية قلبك طهارة قلبك لما تخسرها ساعتها هتقيم الاشياء غلط هتلتز باشياء غير ملزه فلذلك يستقيم الرجوع الى الحق وفاء الوفاء للحق بالخلاص من لذة الذنب اتنين نخليها المرة الجاية اخوتي انا احبكم في الله تذكروا ولا تنسوا معي بداية هذه الحلقة في انك ينبغي ان تترقى ايمانيا وان تتقدم يقينيا وان تزيد اسلاما وان تصحح دينك وتجدد توبتك وتزيد يقينك لكي لا تنزل تذكر الحتة اخر حاجة وقفنا عليها الوفاء للحق في زمن ندر فيه الوفاء اخوتي انا احبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي دي مدارج السالكين بقى مدارج السالكين ازاي تتعامل في كل المواقف في حياتك بايمانيات في حياتك هي دي مدارج السالكين بإيمانيات في كل المواقف في حياتك بإيمانيات في كل المواقف في حياتك بإيمانيات